ورحمته من الآن وإلى الأبد آمين أقرأ لأجل تعلمنا المزمور رقم 37 هاخد منه فقرة الأولى هو 40 آية هاخد 11 آية في الأول وهخليه وهخليه مدار تأملنا لعدة أسابيع في وصايا كثيرة متعددة ممكن تفيدنا ونسميها تحت عنوان دروس في الحكمة داود النبي بيقدم لنا مجموعة دروس في الحكمة لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر يذبلون اتكل على الرب وافعل الخير اسكن الأرض وارعى الأمانة تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري ويخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد كف عن الغضب واترك السخط ولا تغر لفعل الشر لأن عاملي الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض بعد قليل لا يكون الشرير تطلعوا في مكانه فلا يكون أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين قبل ما ابتدي وياكم تأملنا في هذه الليلة بنتذكر بالخير رحيل مثلث الرحمات نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر اللي رحل عننا منذ يومين وكان أسقفا مباركا وأمينا ووديعا ومخلصا وله في الرهبنة أكثر من 44 سنة وفي الأسقفية 12 سنة في منطقة شبين القناطر وخدم فيها بكل أمانة في هذه المنطقة التي تحتاج إلى خدمات كثيرة والتزم بإبرشيته فكان نادرا ما يبعد عنها لأي أسباب قليلة ومؤقتة والحقيقة هو لما كان راهب في الدير خدم المتنيح نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها السابق أو مطران القليوبية على الأصح مطران القليوبية السابق وخدمه في دير مريمينا وقت طويل وأخذ من روحه وتطبع بطباعه والحقيقة كنا نجد فيه صورة من المتنيح مطران القليوبية الأنبا مكسيموس أنبا بطرس إنسان فاضل والحقيقة امتاز بوداعته وهدوءه وصمته وعمله الهادئ ونشأ في أسرة طيبة أسرة محبة للمسيح وفي هذه الأسرة أنجب أبناء وبنات أحباء وخدموا كل واحد في مجاله وكان من بينهم المتنيح الأنبا كيرلس مطران ميلانو والنائب البابوي لأوروبا واتنيح من أربع سنوات وأيضا منهم النحات العالمي صبري ناشد وكان يعمل أيضا في جريدة الأهرام والإخوة الأحباء والأخوات في أسرة مباركة ربت أبنائها في خوف وطبعا زي ما انتم عارفين أن أسرة يطلع منها اتنين من الآباء لساقفة ده يدي علامة كبيرة كيف كانت هذه الأسرة بنتذكره بالخير وبنطلب صلواته وتشفعاته من أجلنا ومن أجل الكنيسة وبنعزي أسرته وبنعزي إبرشيته وبنعزي الآباء الكهنة وطبعا كلنا كأعضاء في المجمع المقدس كل الآباء المطارنة كل الآباء الأساقفة ودعناه يوم الاثنين الماضي ونحمل له جميعا ذكرى طيبة وذكرى الصديق تدوم إلى الأبد كمان أحب أقول إن إحنا انتهينا برضو يوم الاثنين اللي فات من آه، ملتقى لوجوس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الملتقى ده هو صورة من صور الخدمة في قطاعات الشباب والملتقى ده هو ابتدى آه، يوم عيد العذراء واستمر بفعاليات متعددة وأنشطة كثيرة وهو الحقيقة خدم 200 شاب وشابة مختارين من خلال الإبرشيات آه، على مستوى كل إبرشيات آه، مصر في الداخل على اعتبار ان احنا عملنا المرتقى ده منذ ثلاث سنوات لإبرشياتنا في خارج مصر وكان في ملتقى آخر لشباب من كنايسنا في الخارج في المهجر آه، في سنة 2018 والحقيقة الملتقيات دهيت بتقدم صورة جديدة في خدمة الشباب ليس فقط بالتعليم أو بالكلام أو بالمحاضرات ولكن بأنشطة متعددة يمكن من أبرزها آه، وجود نماذج مصرية ناجحة آه، تيجي وتتكلم عن آه، نجاحها وعلى مشوار حياتها وبعض هذه النماذج نماذج شابة فبتبقى ملهمة بالنسبة للشباب بصفة عامة آه، ملتقى الشباب أو ملتقى لوجوس باسم المقر في المقر البابوي في دير أنبا بشوي الملتقى ده هو خدم الشباب على مدار 8 أيام وقام بفعاليات كتيرة مش في نفس المكان بس لكن خرجوا أكتر من مرة بأنشطة روحية كنسية ثقافية وطنية وفنية وأنشطة شبابية وضمت زي باكج كده من نوعيات كتيرة بحيث يكون لها التأثير وتكون النتيجة النهائية إن الشاب أو الشابة يصير سفير للفرح والفرح ده هو زي ما احنا عارفين هو بيبين مقدار نجاح الإنسان وشخصية الإنسان في حياته آه، سواء في عمله في دراسته في أسرته في خدمته في كنيسته في سفره في أي شيء إزاي يكون إنسان مفرح وده كان هدف رئيسي في الملتقى نشكر ربنا تم الملتقى وحضر فيه أعداد من الآباء المطرنة والآباء الأسافة والآباء الكهنة طبعا وتم في أكتر من مكان ونتائجه نشكر ربنا مؤثرة في الشباب بصورة طيبة والملتقى ينضم إلى كل أنشطة الشباب اللي بتتم في كل كنايسنا وفي كل إبرشياتنا باعتبار أن قطاع الشباب يحتاج إلى خدمات كثيرة جدا طبعا آه، عدد 200 شاب عدد محدود بالنسبة لأعداد شبابنا ربنا يبارك لكن هي إمكانيات المكان اللي بيستقبلهم وبيستضيفهم هي الإمكانيات دهيت المحدودة وبنعتمد على تقديم الخدمة الجيدة والخدمة المؤثرة وتكون نتيجتها نتيجة طيبة نشكر الله وبنصلي من أجل ملتقيات في المستقبل تكون لشبابنا أيضا من الخارج وربما ننوع في نوعيات الخدمة بصورة عامة أحب أتأمل وإياكم في هذا المزمور مزمور 37 المزمور ده الحقيقة آه، له آه، يعني صفات معينة بيسموه هو أدب الحكمة آه، أو بيسموه خزانة الحكمة خزانة الحكمة وممكن نسميه دروس أولية في تعليم الحكمة إزاي الإنسان يتعلم الحكمة حكمة الحياة وعشان كده أنا بعتبر المزمور دهوت إنه مزمور للحياة لحياة الإنسان هو مكون من 40 آية والأربعين آية دول آه، الحقيقة شاملين حاجات كتيرة جدا في آه، آه، يعني مراحل حياة الإنسان بيتكلم على هو الإنسان وهو صغير وهو كبير وهو آه، شايب متقدم في الأيام وبيتكلم على آه، المشكلة الرئيسية التي تشغل بال الإنسان في كل الزمان إيه المشكلة دهيت المشكلة دهيت آه، بتدور حوالين ما هو الفرق بين الأبرار والأشرار ليه يا رب بنلاقي في أشرار ناجحين وفي أبرار متألمين ودي مشكلة يواجهها الإنسان آه، عبر الزمان يعني هي مش مشكلة مرحلة معينة أو زمن معين أو سنين معينة إنسان ممكن يواجهها في أي وقت حتى داودنا النبي نفسه اللي كتب المزمور آه، من ضيقاته في يوم من الأيام وقف قدام ربنا وقال له إلى متى يا رب تنساني آه، تنساني لأنه كان يعاني من ألمات شديدة رغم أن داود إنسان بر ورغم أنه آه، قال عن نفسه أما أنا فصلاه ورغم أنه آه، فتشت عن قلب داود فوجدتها حسب قلبي ربنا يقول عليه كده ويشهد له ورغم ان احنا بناخد آه، جزء من مزاميره دايما قبل قراءة آه، العهد الجديد فصول القداس المقدس ناخد جزء من المزامير يمثل العهد القديم كله فكأن داود بيمثل العهد القديم كله وناخد من كتاباته جزء نقراه قبل آه، قراءة الإناجيل القضية قضية تشغل الإنسان ليه يا رب في أشرار وفي أبرار ليه يا رب أحيانا نلاقي الأشرار متنعمين ونلاقي الأبرار متألمين وهو بيحاول يقدم فلسفة الحياة ورؤية الله لهذا الأمر عايزك تعرف ان المزمور ده هو كأنه قصيدة قصيدة حكمة موجهة إلى الإنسان وفي عبارات كتيرة من هذا المزمور مذكورة في سفر الأمثال فهو ممتلئ بالحكمة زي سفر الأمثال والمزمور ده بيدور دايما على الفارق بين النجاح القصير للأشرار وبين معونة الله المستمرة أو المستديمة للأبرار وبيحاول يدخلنا في نقطة فلسفية وطبعا كلمة فيلوسوفي زي ما احنا عارفين انه انسان محب للحكمة وبيشرح لنا هنا آه، المزمور آه، شرح عن ماهية العدالة الإلهية يعني العدل الإلهي في هذه الحياة ودي قضايا كبيرة جدا وممكن تشغل محاضرات كتيرة لكن احنا بناخد فقط الجانب الروحي الجانب الروحي اللي يمس حياتنا كلنا في أيام عمرنا آه، المزمور ده هو الحقيقة كتير يتكلموا طب نسميه ايه كتير من المفسرين يقول لك طب المزمور ده نسميه ايه فبعض التسميات بعض الناس سموه مرآة العناية الإلهية يعني كأنها مراية ببص فيها كده واشوف كيف يعطينا الله بالإنسان وعايز أقول لك إن من الحاجات الحلوة وانت بتدرس الكتاب المقدس أو بتقرأ فيه إنك تبحث عن مواضع عناية الله بالإنسان وتاخد رحلة كده من سفر التكوين لغاية سفر الرؤيا وتشوف عناية الله بالإنسان مظاهرها وأشكالها وصورها العديدة والمتعددة ده عنوان مرآة العناية الإلهية عنوان تاني قال لك هذا المزمور دواء ضد التذمر احنا ناس كتيرة فينا آه، يبقى الوضع مش عاجبه أي وضع وضع نفسه وضع دراسته وضع بيته وضع أسرته وضع مجتمعه فيبقى الإنسان متذمر والتذمر ده طبعا آه، يعني صفة إنسانية متعبة وبتاخد أشكال كتيرة خالص فالآباء اللي فسروا الكتاب المقدس اعتبروا المزمور ده هو كأنه دواء أو عقار ضد التذمر يعني الإنسان المتذمر يقرأ المزمور ده هو أكتر من مرة ويعيش فيه ناس ثالثة خدوا تعبير من سفر الرؤيا باعتبار سفر الرؤيا آخر الأسفار وخدوا منه آية وأطلقوها على هذا المزمور هنا صبر القديسين هنا صبر القديسين وبدا اسم للمزمور آه، صبر القديسين طبعا قبل ما ادخل في المزمور او يعني نتكلم فيه آه، كلنا عارفين ان الصبر بصبركم تقتنون انفسكم فالصبر هو الوسيله اللي الانسان يستطيع ان يقتني نفسه بيها يعني الصف- الصبر ده وسيله وفضيله وحياه يقتني بها الانسان نفسه بدل ما نفسه تضيع في في الزمن وفي الحياة آه، المزمور بيعتمد على كأنه بيعمل مقارنة ما بين سعادة الأشرار الوقتية وما بين مكافأة الأبرار الدائمة أو المستدامة ونفس القضية دهيت بنلاقيها مثلا في سفر الجامعة بنلاقيها في سفر أيوب ده سفر أيوب كله بيتكلم في الموضوع ده لكن عايزك تعرف ان هذا المزمور ليس ترنيمة ولا هو مرسية يعني ما هوش مجرد كلام مفرح ولا كلام محزن أو كلام ألم هو المزمور ده هو عبارة عن حكمة عايز تتعلم الحكمة في حياتك طبعا الحكمة دي الواحد مش بيتعلمها في يوم ولا في سنة بيتعلمها على مدار الحياة ومن الأمثلة اللي احنا عارفينها في مجتمعنا المصري يقول لك اللي ما ربهوش أبوه وأمه تربيه الأيام أصل الأيام مدرسة ومن خلال هذه المدرسة ممكن الإنسان إذا أراد أن يعتبر بدروس هذه المدرسة أو دروس الحكمة بصفة عامة مدخلنا للمزمور ان داود النبي عايز يقول لك حط ثقتك في ربنا اوعى ثقتك في ربنا تهتز لاي سبب او في اي ظرف او امام اي مشكله حط ثقتك التامه والكامله في شخص الله اللي احنا بنسميه في صلواتنا ونقول ضابط الكل ان الله ضابط الكل أن الله ضابط الكل هو يضبط كل شيء يضبط الحياة الحياة ماشية مضبوطة مفيش أمور كده متسابة أو في فوضوية في الحياة لا يوجد هذا وعايز أقول لك أن ثقتك الكاملة أو التامة في شخص الله أنه يقود حياتك مهما كان قدامك ما يفعله الأشرار مهما كان اوعى تعرف او تحس او تفكر ان في حاجه بعيده عن ايد ربنا او بعيده عن سماحه مفيش حاجه مفيش حد يقدر يعمل حاجه بعيده عن الله ابدا حتى الاشرار وان كان الله يعطي فرصه للاشرار يمكن افكركم بمثل الحنطه والزوان الحنطه نبات وطعام بناكله زي القمح او القمح هو لكن الزوان نبات شبيه بالقمح ولكنه لا يؤكل وربما يكون دار أو سام فلما زرع الحنطة صاحب الحقل وجم اللي بيشتغلوا في الحقل قالوا له ده احنا لقينا حنطة ولقينا زوان إنسان عدو جه زرع الزوان نروح نقلع الزوان نشيله من الحقل ولسه النبات بينمو فكان إجابة صاحب الحقل دعهما ينميان معا دعهما ينميان معا الحنطة والزوان الأبرار والأشرار خليهم يكبروا يا بعض ليه؟ علشان لو جه ينزعوا هو صغيرين يختلط على الناس اللي هتشيل الزوان يختلط عليها أو يصعب عليها التفريق ما بين الزوان وما بين الحنطة في نفس الوقت في المعنى الروحي ان الله يعطي فرصه للاشرار يديهم فرصه انه ربما يتوب النهارده ربما يتوب بكره ربما يتوب بعده ربما يحسن سلوكه فرصه وهذه هي ما نسميه فرصه العمر فالعمر الله يعطيه لنا كفرصه فرصه لحياه الواحد انه كان وحش يتوب وده اللي بنشوفه في امثله كتيره يعني تعالى كده وياي مثلا اغسطينوس ده انسان عاش في الشر كتير خالص وبعد وكان يعني شايف نفسه ان هو متميز او ما فيش زيه هو كان زي محامي او خطيب آه ناجح في الخطابه وصاحب لسان بليغ طب وبعدين فربنا فضل يديله فرصه وفرصه وفرصه وفرصه لغايه ما في يوم آه ابتدى يقع في ايده كتابات القديس اثناسيوس المنفي في في اوروبا عن القديس انطونيوس اب جميع الرهبان وفي يوم تاني يخش في ميلانو لكاتدرائية ميلانو الكبيرة ويستمع إلى عظات أسقفها القديس أمبروسيوس وبعدين يتذكر وهو صغير ان امه كانت بتصلي بالدموع فالتلاتة دول يتجمعوا ويا بعض سيرة أنطونيوس وعظات أمبروسيوس ودموع أم مونيكا التلاتة يتجمعوا ويا بعض ويبتدوا يحركوا قلبه نحو التوبة فيتوب ونسميه شفيع التائبين وكنا بنحتفل بعيد آه، نياحته يوم 28 أغسطس من يومين ثلاثة ويتوب ويصير القديس أغسطينوس وأول إنسان يكتب لنا اعترافاته كتابة ويبقى عندنا كتاب اسمه اعترافات أغسطينوس آه الله أعطاه فرصة مريم المصرية مثال مماثل القديس بولس الرسول نفسه مثال لأنه عاش بعيد عن ربنا بعيد عن المسيح وقت طويل جدا تقريبا نص عمره ورجع في النص التاني فدي صورة مهمة جدا بتخلي الإنسان إن الله يعطي فرصة حط ثقتك في الله كاملا وتأكد من فشل الأشرار آه، في نهاية المطاف تأكد مفيش شرير هينجح خالص ودايما مصير الأشرار هو الهلاك والبوار وتعب الصديق هو وقتي وعقاب الشرير هو أبدي المزمور ده هو فيه ت- يعني تفسير لطيف قوي ان هو مكتوب آه، بيسموه احد المزامير الابجديه طبعا مكتوب باللغه العبريه احد المزامير الابجديه يعني كل ايتين منه بيبتدوا بحرف من حروف الابجديه آه، العبريه ومزامير الأبجدية دي معروفة يعني زي مزمور 9 ومزمور 25 ومزمور 34 مزامير أبجدية آه، عايزك تعتبر ان هذا المزمور بالذات لما تقراه والمزمور ده يحتاج وقت كتير لقرايته يعني يحتاج او بصوره ادق يحتاج مرات كتيره لقرايته هو كلمات مشجعه في ازمنه الضيق او هو كلمات مشجعه في رحله الحياه بصفه عامه ولما تقراه اقراه كده برويه وانا اعتقد ان القديس داود النبي لما كتبه ما كتبوش مره واحده هو كتبه عبارات عبارات وزي ما هنلاحظ في تأملاتنا إذا أراد ربنا وعشنا في الأسابيع الجاية بس الحاجة الجميلة أن المزمور ده رقم 37 لكن له علاقة بالمزمور 73 وأنا هقرأ لك فقرة كده من مزمور 73 اللي هو مش محور تأملنا لكن آه، يعني في علاقة تبادلية والرقمين طبعا زي بعض احنا بنتأمل في 37 لكن له علاقة ب 73 يقول لك ايه وأنا بليد ولا أعرف صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك أمسكت بيدي اليمنى برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض بيتكلم آه، في المزمور 73 بصيغة مشابهة للي ذكره في مزمور 37 والحاجة بقى اللي يعني تربط ما بين ده وده زي ما قلت لك في معرض الكلام سفر الأمثال سفر الأمثال ده واخد المواضيع على اتساع شوية لكن أنا أختار لك آية مهمة جداً في سفر الأمثال آه، أمثال 24 26 آية من ثلاث كلمات يقول لك كده فم الأشرار أكاذيب فم الأشرار أكاذيب بتحديد خالص من آه، سفر الأمثال لكن من الحاجات المهمة واللي لازم نعرفها ان المزمور ده هو جت فيه كلمة الشرير 14 مرة في مزمور واحد لان هي دي القضية القضية ان هو الانسان بيشوف نجاح الشر النجاح المؤقت او نجاح الشرير المؤقت تعال ندخل في المزمور انا هاخد وياك العدد الاول والعدد الثاني اللي هم يعتبروا مدخل لهذا المزمور يقول كده لا تغر من الأشرار ما تغرش لا تحسد عمال الاسم فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر يذبلون ده مدخل مدخل للقضية أو مقدمة للقضية وكلمة لا تغر هنا كلمة اتكررت ثلاث مرات ما تغرش أصل الغيرة دي هنتكلم عليها شوية دلوقتي ما تغرش لا تغر من الأشرار لا تحسد عمال الاسم عمال يعني فاعلي الاسم فإنهم مثل الحشيش الحشيش اللي هو الأخضر اللي على الأرض سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر أحيانا العشب اللي بنشوفه في الطرقات وإحنا ماشيين يقطعون أو يذبلون هو بيقدم لنا تشبيه زي ما تقول تشبيه كده مريح لقارئ المزمور بيقول له الشرير ده عامل زي الحشيشة الخضراء اللي بتبقى في الأرض يعني إيه؟ أصل الحشيشة الأخضر دي سطحية على سطح الأرض دي مجرد حاجة طلعت كده وفي نفس الوقت كأنها بلا قيمة ملهاش قيمة خالص وبعدين ده احنا أحيانا لما الدنيا تمطر شوية تلاقي الحشيش ده يطلع في حتت كتيرة من غير أي معنى وبعدين الحاجة التانية إن الحشيش ده ملوش جذور مفيش جذور أرضية ملوش عمق هيتساند على إيه حتى الحشيش ده احنا دايما نمشي عليه وندوس عليه وكمان لما تظهر الشمس عليه يتحرق وهنا لما يقول لك منهم مثل الحشيش سيقطعون ومثل العشب الاخضر يذبلون بعد ايام قليله كل سنه وانتم طيبين قارن بين الاشرار والابرار قارن بين الحشيش الاخضر اللي على الارض ده شرح الكتاب وبين النخل الكبير او ارز لبنان عشان كده في الجزء الاول في الايات الاولى من المزمور ده يقول لك ما تغرش يقول لك مثلا هنا لا تغر من الاشرار ويجي مره تانية يقول لك لا تغر من الذي ينجح في طريقه من الراجل المجري مكايد واحد عمال يعمل مكايد على طول ما تغيرش منه ومره ثالثه يقول لك لا تغر لفعل الشر لان عاملي الشر يقطعون ده تقرير الكتاب وده شرح الكتاب اللي بيقدمه قدامنا عايز يقول لنا ايه عايز يقول لنا لا تتذمر لنجاح الاشرار بنشوف اشرار شكلهم ناجحين زي الزوان اللي قلت لك عليه عمال يكبر لا غيره ولا حسد وهكلمك عن النقطه دي دلوقتي ليه ليه لان اعرف ان نهايتهم او خرابهم وشيك خلاص آه يمكن اقول لك مره بيشرحوا المثل ده بيشرحوه او التعبير ده بيشرحوه بطريقه لطيفه زي اللي بيجيب حيوان ويربيه عشان يذبحه هو بيربيه ويسمنه ويكبره خالص لكن نهايته الذبح خدت بالك في حين مثلا ممكن حيوانات اخرى شخص ياخدها ويربيها ويجدها يستخدمها في الحراسه يستخدمها في اي عمل اخر لكن هي نجاح الاشرار ده عامل زي اللي بيسمن حيوان وبيسيبه لكن النتيجه بتاعته انه ينتهي النجاح الخارجي نجاح زائل ونجاح شكلي ومؤقت والى لحظه في سفر الامثال يقول لنا ايات مماثله يعني مثلا يقول لنا لا تغر من الاشرار ولا تحسد الاثمه الذين يفعلون الاسم مماثله في امثال 3 13 ومرة تانية في أمثال 24 يقول إيه لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم اوعى تشوف إنسان شرير واصنع الشر أو الخطية وتقول يا ريتني مكانه يا ريتك ايه ده نهايته خلاص ده نهايته في التراب ومرة تانية بقى في العهد الجديد يقول كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا التعدي زي عاملي الشر أو عاملي الإثم خد بالك اوعى يخش الفكر الرديء ده جواك اوعى انك توصل لدرجة المراحل ال- الغلط بقى مرحلة أول مرحلة هي مرحلة الحسد لا تحسد عمال الاسم يعني واحد حرامي وياه قروش تحسده على ايه عشان بقى غني ايه تحسده في ايه نمرة واحد نمرة اتنين خد بالك ان الحسد ده هيولد عندك غيرة والغيرة دهيت اللي هي شكل من اشكال الغيظ بس الغيظ المكتوم جواك طب وبعد كده الغيرة هتولد عندك الغضب والتذمر وانك مش قابل الامور يقول كده في عدد ثمانية كف عن الغضب واترك السخط كف عن الغضب يعني عندك حسد فغيرة فغضب مراحل آه، جواك كده يبقى فيه الحسد او فيه المقارنه او متاثر بنجاح الاشرار وبعد كده بتوصل لدرجه الغيره والغيظ هو ده عنده وانا ما عنديش ده بيعمل وانا ما بعملش ده بيجيب وانا ما بجيبش ويحصل نوع من الغيره الداخليه جواك والغيره ده هي تتولد يوم ورا يوم الى ان تتحول الى غضب والغضب ممكن يوصل الى خطايا كثيره جدا هي سلسلة من الخطايا انتبه انتبه لنفسك لكن يقول كمان ان كلمة الحشيش هنا فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر الحشيش والعشب الأخضر دي أولا كناية عن العمر القصير نجاح الأشرار قصير مهما كان وبنسمع كل فترة كده نسمع عن شخص كان اسمه لامع وفي كل مكان ورايح وجاي ومرة واحدة راحت الأمور دي كلها شر فكناية عن العمر القصير كمان آه، الحشيش والعشب الأخضر كناية عن تفاهة الجدوى شيء تافه الحشيش ده يعمل ايه واحد يقول لك انا هروح ازرع حشيش الحشيش الاخضر اللي هو بيحطوه في الارض طب يعمل بيه ايه استخدامه محدود خالص لدرجه ان احنا بنسمع انه احيانا يعملوا آه، انواع من السجاد او الموكيت زي شكل ال- الحشيش الاخضر حاجه صناعيه يعني اهو ما تحتاجش ميه وهي مفروده وخلاص يعني يتقلد لكن ما بسمعش واحد مثلا يروح يعمل آه، برتقان مثلا كفاكهه شجر البرتقال شجر كبير وشجر مثمر وشجر اخضر وشجر بيدي قيمه وله فايده العمر القصير وتفاهه الجدوى وضيف عليهم الهلاك السريع ما بيعيش خلاص خد بالك المصير مصير الحشيش الاخضر والحشيش او ال- العشب الاخضر مصيره انه يدبل انه يجف انه يتقطع انه يتحرق ده احيانا يحرقوا ال- شويه الارض كده من الحشائش الضاره دي والاعشاب الخضراء اللي موجوده في الارض ملهاش قيمه عشان ينظفوا الارض واحيانا لما تبقى يتحرق يوم يتحول للكربون الكربون اللي هو الماده الاساسيه وهو يتخلط بالارض وربما يبقى فيه آه، قيمه له الخلاصه الحسد اللي هي لا تحسد عمال الاسم الحسد يعدم الانسان من خيرات الله نفسيا وجسديا يعني لو حبيت ادور لك على تشبيه الانسان الحسود او الانسان اللي عايش دايما في الغيره او الانسان اللي عايش دايما في الغضب حتى لو كان داخليا هو يشبه الصدأ الحديد لما يصدي تلاقي الصدى ياكل الحديد شوية ياكل الحديد نفسه اهو الغيرة والحسد هي كده حتى في مثل أظن مثل أجنبي يقول الغيرة وحش يأكل نفسه بنفسه الغيرة وحش يأكل نفسه بنفسه انتبه لنفسك انتبه وده كله عبارة عن دعوة لحياة البر الحسد يعدم الإنسان من خيرات الله نفسيا وجسديا يخليك ما تشوفش نعم الله الكثيرة و ويعني لازم يكون في وعيك ان الاشرار ما عندهمش اصل ما فيش اصل ما فيش جذور ما عندهمش اساس وما عندهمش ثبات واظن ما فيش يوم هتقول ان الحشيش الاخضر اللي في الارض ده عايزينه يكبر ويبقى عالي كده مش ممكن هيفضل في الارض ليس له قيمه الخلاصه ان نجاح الاشرار خادع ولا يعيشون طويلا خالص وافكرك واقول لك ان الابرار زي ما قال عليهم المزمور الاول وده مزمور رائع بيدخلنا برضو في دروس الحكمة الجميلة دهيت يقول لنا كده على الإنسان البار طوبى للرجل ويقول يكون كالشجرة المغروسة خد بالك من التعبير المغروسة على مجاري المياه شجرة احنا كلنا عارفين الشجر بس الشجرة دي مغروسة يعني لها جذور والجذور دي تستمد الحياة والحيوية من المية وتمتد في الأرض وتاخد العناصر الغذائية اللي هي محتاجاها يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه طب بتعمل ايه ورقها لا ينتسر وكل ما يصنع ينجح فيه على الإنسان يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه الشجرة المغروسة دهيت وراها أخضر مثمرة على طول ثابتة بتدي ظل وبتدي أكسجين طبعا من ناحية النواحي الحيوية بتدي أكسجين حلو عشان كده يسموا مجموعة الحدائق اللي موجودة في أي مدينة يسميوها رئة المدينة الرئة ويدوروا البلد دي ساكن فيها ناس قد كده وسكانها عدد النسمة قد كده طب فيها مساحات خضراء قد ايه لا دي قليلة لازم نزودها لأنها الأكسجين اللي بيديه النبات هو اللي بيتنفسه الإنسان فمحتاجه فالشجرة بتخدم الإنسان حتى وهي صامتة بتخدم الإنسان بما تقدمه تقدمه من منظر من ثمار من زهور من ظلال بتقدمها حتى الشجرة بتعتبر وقود لما بيقطعوها أو يقطعوا بعض فروعها بتتحول إلى وقود وصورة من صور الفحم الشكل الجميل دهوت يمثل الأبرار الأبرار وقلت لك إن الإنسان البار هو زي أرز لبنان المرتفع وزي النخلة الصديق كالنخلة يزهو لأنه يرتفع عالي وبيدينا ثمار مستمرة شوف النخلة بتعيش كم سنة وشوف النخلة جمالها ايه وشوف النخلة ثمارها ايه وانواع الثمار اللي بتقدمها كل الحاجات دهيت نماذج والله يضعها في طريقنا علشان يبين للإنسان الصورة بتاعت من هو الشرير ومن هو البار الخلاصة يا إخوتي ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه هو عايز يقول لنا الرسالة الجميلة دي ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله أي واحد شرير ينجح ويجيب ويعمل ويربح العالم كله ويجي في الآخر يخسر نفسه ماذا ينتفع يوصل لإيه يحقق إيه في حياته هذا المزمور هو من أدب الحكمة وانا عايزك تقراه اكتر من مره وممكن تقراه على اجزاء يعني مش شرط تقراه كله مره واحده وان كان من الافضل تقراه مره واحده كده في الاول وبعد كده آه تاخد منه فقرات احنا هنركز في الاسابيع اللي جايه على البراجراف الاول او الفقره الاولى اللي هي لغايه عدد 11 ونستخلص منها دروس للحكمه نعتبر تأملنا في هذه الليلة هو بداية هذه الدروس دروس في الحكمة أو دروس أولية في تعليم الحكمة بيقدمها لنا داود النبي من خلال المزمور 37 آه، اقرأ المزمور أكتر من مرة وعلم عليه وتأمل فيه اتأمل فيه كلماته وبنعمة المسيح خلال الأسابيع الجاية نبتدي ناخد بعض الأجزاء فيه وناخدها كدرس وأنا مسميها درس دروس في الحكمة إن الإنسان يطلع في النهاية بمجموعة من الدروس تعلمه حكمة الحياة اللي احنا عايشينها لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين